بالعود
جنني يا ناس وشكا زاد قلبي يوم شفته بكى ما كفاك يا ملاك ما كفاك يا ملاك ما كفأك فجنني يا ناس وشكا زاد قلبي يوم شفته بكى ما كفاك يا ملاك ما كفاك يا ملاك ما كفأك فجنني يا ناس وشكا قلبي الحباك علي جنى غيبتك يوم اشوف سنة يا حبيب روحي يا حبيب روحي يا روحي انا يا حبيب روح يا روحي أنا يا حبيب روحي يا روحي ارحم مضناك الكل وفا ما كفاك يا ملاك ما كفاك يا ملاك ما كفأك فجنني انا اسو شكا زاد البيوم شفته بكى ما كفاك يا ملاك ما كفاك يا ملاك ما كفأك فجنني انا اسو شكا قلبي الحباك علي جنى غيبتك يوم اشوف سنة يا حبيب روحي يا حبيب روحي يا روحي أنا يا حبيب روحي يا روحي أرحم مضناك الكل وفا ما كفاك يا ملاك ما كفاك يا ملاك ما كفأك فجنني يا ناس شكا زاد البيوم شفته بكى ما كفاك يا ملاك ما كفاك يا ملاك ما كفأك فجنني الحبى ما الأحلام منى هوايا معاك كان كل ضنا لا شفت نعيم لا ضقت هنا لا شفت نعيم لا ضقت يا حبيب روحي يا روح يا حبيب روحي يا روحي يا حبيب روحي يا روحي يا حبيب روحي يا روحي أرحم مضناك الكل وفا ما كفاك يا ملاك ما كفاك يا ملاك ما كفأك فجنني يا ناس شكا زاد البيوم شفته بكى ما كفاك يا ملاك ما كفاك قلبي الحباك علي جنى غيبتك يوم اشوف سنة يا حبيب روحي يا حبيب روحي يا روحي انا يا حبيب روحي ارحم مضناك الكل وفا ما كفاك يا ملاك ما كفاك يا ملاك ما كفأك فجنني يا ناس وشكا زاد البيوم شفته بكى ما كفاك يا ملاك ما كفاك يا ملاك ما كفى سمبا سمبا سمبا سمبا سمبا سمبا يلا نرقص سمبا سمبا سمبا سمبا سمبا سمبا سمبا السمبا عشاقة كالنار الحراقة السمبا عشاقة كالنار الحراقة غنوها برواقة للروح المشتاقة سامبا هو سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا يلا نرقص سامبا سامبا السمبا يا بنت النيل يا نشوة كله جميل السمبا يا بنت النيل يا نشوة كله جميل أنغامك كم بميل موسيقى وفرحة وليل سامبا أم، سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا يلا نرقص سامبا سامبا السمبة يا محلاها بقلوبنا رقصناها السمبة يا محلاها بقلوبنا رقصناها احنا اللي بدعناها والعالم غناها سامبا أم، سم سامبا سامبا سامبا يلا نرقص سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا يلا نرقص السامبا يا رقص جنان مليانة حب وحنان السامبا يا رقص جنان مليانة حب وحنان العاشق فيك حلمان والعالم فيك حيران سامبا أم، سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا يلا نرقص سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا سامبا يلا نرقص سامبا يشغل قلبي حبك على مر الزمان سلطان استقر وفي جور استمر كيف ألقى الضمان سلطان استقر وفي جور استمر كيف كيف ألقى الضمان الأمان الأمان الأمان الأمان من فتاة دونها أرحم ويتيم ألا يا ما انت ظالم وانا ضايع اوامرك وليه شخصك مسالم يا ما انت ظالم وانا ضايع اوامرك وليه شخصك مسالم الامان الامان يا حبيبي الامان أسمح لي كمان وقبل يديك ومن نور وجنتك وقبل يديك ومن نور وجنتك أقبل يديك ومن نور وجنتك ومن نور وجنتك تنور مهجتي الأمان الأمان الأمان الأمان من فتكات عيونا أرحم الأمان ورا المحاسن ظهرت لي عيان موسيقى حديثك مع سحر البيان في صور المحاسن موسيقى حديثك مع سحر البيان وإذا ما القوامك يا زين الحسان روحي تسيل عواطف وقلبي يدوب حنان وانا ليه ما اخافك مما طرف شافك ما حبيت خلافك حبك دنيتي وناري وجنتي حبك دنيتي وناري وجنتي وناري وجنتي وفرضي وسنتي الأمان الأمان الأمان الأمان من فاتكات عيونك أرحم نهيتي الأمان الأمان
آه إحساسي بيك لو عارفة يا يا ست العيون ما بتسرحي أنا إحساسي بيك لو عارفة يا يا ست العيون ما بتسرحي مزيد نيران العلي مزيد نيران العلي قلبي الرهيف ما تجرحي أنا عينك سفر مشوار عذاب عذاب أرخى خطاك يوم أتعبا لو ضعت في سكة هواك في الدنيا ناس الحب شقاه عذبا في الدنيا ناس الحب شقاه غلبا خلاها في أرض الوطن متغربة عينك بدور فيها السفر واسرح معاه عينك كتير واتأملها عينك يكون ينبوع شجون لما تتوب ما أجملا كيف يهون أقسى وأخون أجمل العيون ويتجاهلا وحياة عيونك أنا ما بخونك وحياة عيونك أنا ما بخونك وحياة عيونك أنا ما بخونك لا لا لا لو الخلاف آه إحساسي بيك لو عارفة يا يا ست العيون ما بتسرح لي أنا إحساسي بيك لو عارفة يا يا ست العيون ما بتسرحي مسجد نيران العلي مسجد نار علي العلي قلبي الرهيب ما تجرحي أنا قلبي الرهيب ما تجرحي يا الرهيب ما تجرحي يا قلبي الرهيب ما تجرحي
اسميني نغم حالي وعسى قلبي اصحالي اه يا حبيب الروح هل تدري بحالي اسميني نغم حالي وعسى قلبي اصحالي آه يا حبيب الروح هل تدري بحالي انت ليس سماك بعيد يا حبيب الروح هل تدري بحالي انت هجرك عيد الألم والنوح هل تدري بحالي انت وصلك اكيد يشفي لي جروح هل تدري بحالي ويا هاجر كفاك الصدود يا جاهر عيوني بنورك تعال انظر أخاك جمال يتهادى بين النجوم يختال أسمعني نغم حالي وعسى قلبي أصحابي يا حبيب الروح هل تدري حالي تعال يا حبيبي انظر حسن الطبيعة في مقرنا النيلين شوف الشمس يا طبيبي في باب مغيبة منظر يسر العين أنا وأنت بس نسعد نفوس ونخبر أرام نار شوف كؤوس في ليل بهين والناس نيام هنا أهنا هنا أهنا هنا هنا هنا يا ملاكي هنا هنا هنا يا ملاكي هنا هنا هنا يا ملاكي أهنا هنا هنا يا ملاكي هنا هنا أهنا ملاكي عايز اوجه السؤال للاخ احمد اللي هو هل صحيح الاغنيه العربيه في الفتره اللي انتم بديتوا ت- تلحنوا فيها الاغنيات الحديثه بعد اغنيه الحقيبه هل كان لها اثر في انتاجكم؟
ما في شك كان لها أثر وده كله يرجع للأسطوانات والسينما وبرضه أنا بقول إنه الثقافات هي متبادلة بين هناك وهنا الحاصل إنه شعرانا وفنانين كانوا تقريبا بيتجاوبوا أو في توارد خواطر آه، أو في اختباس بسيط بفتكر يعني مثلا عندك آه، في الفترة بتاعت آه، كم وثلاثين سنة كم وثلاثين فكان ذكر زنجار بغني الأغنية دي هي من كلمات الشاعر عبد القادر تلودي وبعدين كان في أغنية بغنيها عبد الوهاب نفس ال- يعني لنفس الطريقة ممكن تدينا لها مثال يعني بتقول مثلا أنا ما حافظ لك إياها، حقول لك من الشرق معلش.
والغرب بتاعها من باف نفسك يا القطار ورزم صدرك قلبي طار وينه الحنين انت شلت ديبه يا القطار من باف نفسك يا القطار ورزم صدرك قلبي طار وينه الحبيب انت شلت ديبه يا القطار ويا حلي الشخص الاصيل أسافر سكن الدوام وينه الحنين انت شلت ديوان انا ما داير السفر لكن نفذت غداك وينه الحنين انت شلت جيبه يا القطار انبى في نفسك يا القطار نازم صدرك قلبي طار وينه الحبيب انت شلت جيبه يا القطار من باف نفسك يا القطار ورزم صدرك قد قطار وينه الحنين انت تشيل تجيب يا القطار
يا جاري يا جاري روحك مشيلا يا جاري يا جاري روحك مشيلا والناس يا الله بسهلا يا جاري يا جاري روحك مشيلا يا جاري ما تسبق خطاك أسرع ما بوصلك يا جاري يا جاري لاحق داك وداك والقسمة جارية بحصلك يا جاري يا جاري روحك مشيلك الدنيا ليها مسيرة وما في غير بغيرها يا جاري مسيب خطاك متخيرة أعبر الدروب النيرة يا جاري يا جاري الدنيا ليها مسيرة وما في غيره بغيرها يا جاري يا جاري مسيب خطاك متخيرة أعبر الدروب النيرة يا جاري يا جاري روحك مشيرة كيف المهنة بتنعدم أساس الترابط بنهدم أكون حنين ما تكون خصم نزور قرايبك والرحم يا جاري يا جاري روحك مشيلك كيف المحنة بتنعدم أساس الترابط بنهدم أكون حليم ما تكون خصم ونزور قرايبك والرحم يا جاري يا جاري روحك مشيلك دي العيشة لينا مقسمة ورزقك بيجي كم في السماء يا جاري سيسل أمور لا تعسمة وصبري إليك أجمل سما يا جاري يا جاري روحك مشيلة يا جاري يا جاري روحك مؤشرة يا جاري يا جاري روحك مؤشرة والقاس يا الله بسكيلا يا جاري يا جاري روحك مشيلا حيرت أفكاري معاك أنت ها أنت ويل ويل يا سيدي أخذ الرياض لطفاك يا سيدي والنسم من ظرفاك يا راحي احتريت في وصفك يا روحي كالزهري خديك وحياتي في ايديك بروحي افيديك ودايما أنا جيك أنت وين وين يا سيدي كالشمس في عرياك يا سيدي سامي وجهرني ضياك يا نوري أنا عاشني طيب رياك يا طبي انت الملاكياك يا قلبي يا فتنة يا مغري يا باسم السغاري يا طلعة الفجر يا دنيا بن زهري انت ويل ويل يا سيدي يا الخمر في لونك يا سيدي ساحرني بعيونك يا بديري كل شيء جميل دونك يا بديري يا نوري يا ناري بهواكم داري ناسيني لك طاري وساكن قريب ياري انت وين وين يا سيدي أخذ الرياض لطفات أسيري والنسم من غرفاك أراحي حيتريت في وصفك يا روحي كالزهري خدك وحياتي فيك بروحي أفيدك ودايما أنا أجيك أنت وين وين يا سيدي حيرت أفكاري معاك أنت ها أنت وين وين يا يا سيدي حنوني وعليك بزيد في دون الليل حبيب مناته وصلاك ضيعت كل ظنوني حجبت عني خيالك وكيف رضيت بظنون الليل يا حنوني وعليك بزيد في نور الليل يا حنوني وعليك بزيد في جنون الليلة من يوم عشقت جمالك جيوش هواك اضمني تزيد علي في دلالك وازيد عليك في جنون الليل يا حنوني وعليك بزيد يا حنوني وعليك بزيد في جنون الليل بنورك المتوجد الأخضر الليوني خطفت مات بصري وعمت عليك عيوني الليل يا حنوني وعليك يا حنوني وعليك بزيد في نور الليل بنورك المتوقف يا الأخضر الليوني خطفت ماية بصري وعبت عليك عيون الليل يا حنوني عليك بزيد في نور الليل
الدوام أشوفك واسرح في السعادة حبك كان رواية أغماني في صولك أريدك كان حكاية حرك جوفي طولك حانت ليك دموعي في زيلة وطولك زهرة ريتنا جفت ما همك زغولة كل الكان نسيته قد غدر برادة يا ما هواك رأيت غزيت بدموعي عشت أسير ظلامك ضويت لك شموعي قلت غريب أنك في الآخر تبيعي للأوهام شبابي للأغدار ربيعي أقول محال عيوني ترميها في السهادة مهما جرت ومهما تنكرت ليا مهما فرشت دربي بالنار والأسية برضو هواك باقي في روحي وعينيا برضو هواك باقي زي روحي وعينيا يمكن أغلى أكتر وعز كتير عليا أصل غرامنا باقي حب حتى العبادة أصل غرامنا سامي حب حتى العباده أصل غرامنا باقي حب حتى العبادة
من الربيع حلوا فتح الزهر بسام من طيب شزاه الفوح تجول النسام جات البدور تختار المجلية سافرة لسام لابسة السكينة وشوح ولابسة الفضيلة وسام عزت على الإدراك ضمنت معاني جسام جلت على التصوير وصعبت عليه الرسام دوب وصالة بشوف كم عمر ليها انسام كم من فؤاد مجروح بين بلا أو بحسام تجد العباد تايهين ما بين مسرحها من كان حياته غرور مملوءة بالأوهام وانا في الشقاي تعبان ما واجد الالهام اقضي الليالي حزين عاضد علي الابهام مهما يجيني خيال ما بكون لدي المام أرسل خيالي يغوص يرجع لما هو تمام أصف المناظر صيد أصف المناظر صيد وصف السبات تمام وارجع واقول ده النيل فيه وز وحمام عكر علي صفاي وتعف فؤادي غرام شاد يميس ويتيه ما بين مها ورام ما بنسى لحظا كون بين فؤادي صدام قطع الفؤاد نصفين وفاه من قدام وانا ما بخاف من شيء انا ما بخاف من شيء انا ما بخاف من شيء والقى الصعاب ما دام معسول سنا ورحيق وسهام عيون مدام كر علي صفاي وتعب فؤادي غرام شاد يميس ويتيه ما بين مها ورام طرفك سقيم يا صقيل طرفك سقيم يا صقيل لا تعودوا الإجرام واعلم بأن الموت عمدا يعد حرام جاد الزمان بالخير وطابت لنا الأيام زار النسيم أرواحنا وهام معاها هيام قامت رجال الدين بواجب خير قيام قسموا السرور نصفين ما بين غصور خيام نارت نفوسا كان سابق شاه ظلام وغرانك يا المحجوب حقق لها الأحلام يلا حلوين يا جميلين مع السلامة
ساعة بالعود